أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور علمني علمني علمني علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عادة علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات هي امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجع النايات أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان
أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن فكرة إنسان أن الإنسان بلا حزن فكرة إنسان
أتصرف كالصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان علمني حبك أن أتصرف كالصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان يا امرأة انقلب تاريخي إني مذبوح فيك من الشريان إلى الشريان علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان فقرأت أقاصيص الأطفال دخلت قصور ملوك الجان وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان تلك شفتاها أشهى من زهر الرمان تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان تلك شفتاها أشهى من زهر الرمان وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان
ولا تأتي بنت السلطان ولا تأتي بنت السلطان
أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان
أدخلني حبك سيدتي ملوك الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن إلا إنسان أن الإنسان بلا حزن إلا إنسان
ערוצי המוזיקה של רדיו חיפה. משהו טוב קורה שם.
حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إن ده يوم عيد وانا حاسه الدنيا هربانه ويانا في الليل كله سعاده وانا حاسه الدنيا هربانه ويانا في الليل كله سعاده ليها فرحه حلوه في عينيا وحلاوتها سكرها زياده ليها فرحه حلوه في عينيا وحلاوتها سكرها زيادة انت عارف ليه
قولي انتي ليه
علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعينينا حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية اتغير ليه اتغير ليه حتى سواده له ضي حنين في عينيا والنجمة دي أنا عارفاها وتملي بسهر وياها بس الليلة بتلمع أكتر وبتندهلي وأنا سمعاها أهي بتشاور بتشاور أهي بتقرب بتقرب أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة أنت كمان أنا شايفك ماشي وياها
انت عارفة ليه قولي أنت ليه
علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة
حاجة غريبة حاجة غريبة السما بتغني انت سامعها
ايوه سمعها بتغني مع فرحة حبي والموجة اللي هناك دي بترقص ايوه شايفها دي بترقص على دقة قلبي انت شايف انت سامع انت حاسس
احساس غريب قبل النهارده ما جربتوش
وشعور جميل عمري في حياتي ما عرفتوش ايه اللي جرالنا احنا بنحلم ولا بنحلم كلمني قول لو كان ده حلم يا ريته يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على طول
والدنيا تفضل هربانة
ويانا ويانا في الليل كله سعادة والدنيا تفضل هربانة ويانا في الليل كله سعادة ليها فرحة حلوة في عينيا وحلاوتها سكرها زيادة ليها فرحة حلوة في عينيا وحلاوتها سكرها زيادة انت عارف ليه ايوه عارف ليه
علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة
يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط لقد ساقط زخات زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني في عيني يتساقط زخات زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات وأنا كالطفلة في يده كالريشة تحملها النسماء أنا أنا أنا أنا في يده كالريشة تحملها النسماء آه آه يده كالريشة تحملها النسماء قصرا من وهم يبني لي قصرا من وهم لا أسكن فيه لا أسكن فيه لا أسكن فيه سوى لحظات آه وأعود أعود لطاولتي أعود وأعود لطاولتي أعود أعود لطاولتي لا شيء معي لا شيء معي إلا كلمات كلمات ليست كالكلمات كلمات ليست كالكلمات كلمات ليست كالكلمات لا شيء معي إلا كلمات كلمات كلمات מאה ושבע חמש.
عيون القلب سهرانة ما بتنامش لا أنا صاحية ولا نايمة ما بقدرش عيون القلب سهرانة ما بتنامش لا أنا صاحية ولا نايمة ما بقدرش ببات الليل ببات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم حبيبتي فقد القمر ورحت معاه ومداني إلا الثمر ده قال لي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا الثمر ده قال لي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا الثمر وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم تقولي كلام وافرح بيه انا افرح بيه اسيب النوم وافكر فيه انا افكر فيه تقولي كلام وافرح بيه انا افرح بيه اسيب النوم وافكر فيه انا افكر فيه انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على ليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على ليالي اسمك يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا وانا اسهر ما نمشي اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا غالب على الليالي اسمك يا حبيب سهرني حبيب حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي تألف يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده قال لي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده قال لي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم حبيتك يا حبيبي من غير ما اسال سؤال وحصحك يا حبيبي مهما طال المطال حبيتك يا حبيبي من غير ما اسال سؤال وحصحك يا حبيبي مهما طال المطال انا بس اللي محيرني وما خلانيش انام ازاي انا بقدر اسهر وازاي تقدر تنام
רדיו חיפה, 175.
بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي ونجاه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني ونجاه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جواي وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا انا بحلم بيك بتمر ساعات بعد انا والروح لوجودك عطشانه توحشني عينيك وبلاقي الدنيا بقت فاضيه مع ان الناس رايحه وجايه وانا بحلم بيك على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا هجيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي يا عينيا والإيد في الإيد على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا هجيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي يا عينيا والإيد في الإيد لما تقرب أنا بتونس بيك وأما بتبعد أنا بتونس بيك أما تقرب أنا بتونس بيك وأما بتبعد أنا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا وإن جه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني وإن جه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير ارجوك ما تسيبنيش وحدية وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير ارجوك ما تسيبنيش وحدية وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير وساعات بتمنى اني اشوف او حتى اشوف منك طيفة مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى واشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير ارجوك ما تسيبنيش وحدية وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير ارجوك ما تسيبنيش وحدية وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير اما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك اما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا وإن جه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني وإن جه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا
ערוצי המוזיקה של רדיו חיפה. אנחנו יודעים בדיוק איך אתם רוצים להרגיש.
نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية في بنورة نورة نورة ويا نورة يا وردة نادية في بنورة اسمك على رسمك صورة من القمرة يا يا أمورة اسمك على رسمك صورة من القمرة يا يا أمورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة اسمك على رسمك صورة القمرة يا يا أمورة نورة يا نورة نورة نورة يا نورة نورة يا اسم على مسمى اللي بيه بقى نهار عشت انت وعش من سما يا أمير على النوار نورة يا اسم على مسمى اللي بيه بقى نهار عشت انت وعش من سما آه يا أمير على النوار يا نسيم رفاف يا ضمير شفاف ولا إيش أوصفت وفيك الحق يا نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة يا وردتي يا مغلوبة اسمك على رسمك صورة للقمرة يا يا أمورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حلو يلي ما فيش غيرك على بالي يلي ساومتك بروحي وبرضه مش غالي ليه القلب لك التفت لما لما تكون فايت والعين لك تبتسم والصبر يحلى ليالي الصبر يحلى ليالي اسمك على رسمك لايق سبحان من أبدع رسمك يا ندى صبحي الرايق اسم الله يا نور على اسمك يا ليالي العيد من غير مواعيد وابو حظ سعيد اللي تحن عليه نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة نورا يا نورا يا نورا على نور اياديك البيت بس لو كانوا بنات الحور زيك يا يا نعيم الناس اصل انت ملاك يا قمر في علاك سبح مولاك وقوم انت وقعد نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة ערוצי המוזיקה של רדיו חיפה. כל העולמות מחכים לכם שם.
أمان أمان أمان أمان داي إي يا الله. يا قامة الرشا المهفهف ميلي بضمايا منك لموضع التقبيل رشاؤون أطل دمي وفي وجناته وبنانه أثر الدم المطلول
أنا
يا قاتلي باللحظ أول مرة يا قاتلي باللحظ أول مرة أجهز بثانية على المقتول أجهز بثانية على المقتول مثل فديتك بي ولو بك مثلوا شمس الضحى لم أرض بالتمثيل أتلو صحائف وجنتيك وأنت في سكر الصبا وأنت في سكر الصبا لم تدر بالإنجيل أفهل نظمت لآليا أفهل نظمت لاليا من أدمع صمتين حول رضابك المعسول سمطين حول رضابك المعسول أشكو إلى عينيك أشكو إلى عينيك من سقمي بها شكوى عليل شكوى عليل في الهوى لعليلي شكوى عليل في الهوى لعليلي فعليك من ليل الصدود فعليك من ليل الصدود شباهة لكنها في فرعك المسدول وعلى قوامك من نحولي مسحة لكنها لكنها في خاصرك المهزول بابا أمان أمان قل لي يا حلو منين الله جابك قل لي يا حلو منين الله جابك خزن جرح قلبي من عذابك خزن جرح قلبي من عذابك قل لي وشفت مني أذية قل لي وشفت مني أذية قلبك من صغر ما حن علي قلبك من صغر ما حن علي لو كان الهجر منك سجية لو كان الهجر منك سجية تعالوا ونصطلح وهاي تعالي ونصطلح وهاي قل لي يا حلو اش جابك عليا قل لي يا حلو اش جابك عليا جملت الألم والهم أذية جملت الألم والهم أذية وأنا اللي جرحت إيدي بيدي وأنا اللي جرحت إيدي بدي هويتك وانت مغتر بشبابك هويتك وانت مغتر بجمالك قل لي يا حلو منين الله جابك قل لي يا حلو منين الله جابك خزن جرح قلبي من عذابك